رسول الله ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الموحدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ونحن في ذلك نهتدي بقول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم هيا بنا لنتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ما نصلح به أمر ديننا وما نصلح به أمر دنيانا هيا بنا نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ما نسعد به في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك الأنور في الأولين والآخرين أيها الإخوة الموحدون إننا في هذه الأيام في بلدنا مصر وفي بقاع شتى من عالمنا الإسلامي نعيش أوقاتا حرجة نعيش أوقاتا يعلوها ويكسوها شيء من الضباب وهذا لا ينكره عاقل ونعترف جميعا ونقر بأننا نمر في هذه الفترة الزمنية نمر بحالة نفسية نتوجس من خلالها خيفة ماذا يخبئ لنا الغيب ماذا يخبئ لنا الغيب أسعادة أم شقاوة نسأل الله أن تكون سعادة ماذا يخبئ لنا الغيب أنورا أم ظلمات نسأل الله أن يكون نورا أهداية أم ضلالا نسأل الله عز وجل أن تكون هداية كلنا يرجو ذلك ونحن نحسن الظن في الله عز وجل والله عز وجل عند ظن عبده عند ظن عبده به فلنظن بالله خيرا لكن من ظن بالله خيرا ومن أمل في مستقبله خيرا لابد وأن يقدم دليلا لابد وأن يقدم عملا نافعا على حد قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل على حد قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب الخلق إذا أستطيع من خلال هذه المقدمة أن أقول جملة واحدة من أمل خيرا في مستقبله ينبغي أن يكون قد قدم خيرا في يومه وحاضره من أمل خيرا في مستقبله ينبغي أن يكون قد قدم خيرا في يومه وحاضره ومن أمل خيرا في يومه وحاضره ينبغي أن يكون قد قدم خيرا وعمل صالحا في أمسه وماضيه نعم الجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وتعالوا بنا لنتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام حين جاءه جبريل عليه السلام أول مرة في غار حراء فغطه ثلاث غطات والغطة الضم بشدة اقرأ ما أنا بقارئ ثم غطه سيدنا جبريل عليه السلام يضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة اقرأ ما أنا بقارئ ثم غطه الثالثة فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رجع يرجف فؤاده بهؤلاء الكلمات الآيات الخمس الأول من سورة العلق رجع يرجف فؤاده يضطرب يكاد فؤاده قلبه أن يخرج من جسده لماذا؟ لأن الضمة الملكية كانت شديدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها زملوني زملوني غطوني غطوني لأن الوجل أو الخائف أو من أصابته الحمى مثلا يحتاج إلى أن يغطى حتى يذهب روعه حتى يهدأ خوفه حتى تسكن نفسه حتى تطمئن حتى يطمئن قلبه زملوني زملته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها خديجة فلما هدأ النبي عليه الصلاة والسلام وذهب عنه الروع وسكنت نفسه قال لها أي خديجة لقد خشيت على نفسي خشيت على نفسي من هذه الضمة أو هذه الضمات الثلاث الشديدة وقص عليها الخبر وما حصل معه في غار حراء فقالت له أم المؤمنين خديجة وده اللي أنا عايز أوصل له بقى زي ما بدأنا قلت لك قلت لك قلت لحضرتك قلت لحضرتك إن إحنا اللي عايز خير في مستقبله يعمل خير في يومه واللي عايز خير في يومه يعمل خير يكون عمل خير بالفعل في الماضي أو في أمسه قالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها كلا أبشر كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أدي ثلاثة وتكسب المعدوم وفي رواية وتكسب المعدوم وتا وتكسب وفي رواية وتكسب وكل واحدة لها معنى إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ما أجملها من كلمات ما أروعها من عبارات خرجت بلسما شافيا من قلب حان من لسان صادق من زوجة مخلصة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها هدأت بهذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلت عليه السرور وده اللي أنا عايز أعيش معاه لا يخزيك الله أبدا أبشر لا يخزيك الله أبدا فهل أستطيع أن أقول لأهل مصر أبشروا فوالله لا يخزيكم الله أبدا هل أستطيع أن أقول لإخواننا في العالم الإسلامي كله أبشروا فوالله لا يخزيكم الله أبدا أم أن هذا قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب يعني هذه الكلمات التي خرجت من أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أسوة وهذه الكلمات تصلح وتصلح كل زمان تصلح لكل زمان وتصلح كل زمان تصلح لكل مؤمن في أي أرض كان وتحت أي سماء كان هل نستطيع أن نردد هذه الكلمة واثقين فيما عند الله عز وجل محسنين الظن به سبحانه وتعالى فنقول لا يخزينا الله أبدا لا يخزينا الله أبدا أخذ مشهد آخر ثم أعود في غزوة الحديبية والاتفاقية فيها كانت اتفاقية جائرة من حيث الظاهر لكن كان فيها الرحمة والخير الكثير من حيث الباطن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ما في حاجات كده تبص لها من بره كده من الظاهر تقول يا ده شر وبلا وخير وما نطقش وما نقدرش حين تنظر في باطنها حين تنظر بتعقل وتفكر وتدبر وروية تستطيع أن تقول إن كان الظاهر شرا فإن الباطن خير إن كان الظاهر شرا فإن الباطن خير معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية كان فيه من البنود إن الكفار خطوا العقد مع النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين هدنة واللي يجي لك من عندنا يؤمن بيك ترجعه لنا تاني واللي يجي لنا من عندك مرتد عن دينك ما نرجعه لكش فجاء أبو جندل وكان أبوه سهيل بن عمرو هو اللي بيكتب سهيل بن عمرو كان كافر وهو اللي بيكتب الوصي اللي هو مندوب كفار مكة في كتابة الصلح وكتب النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر بالكتابة وتم العقد فجاء أبو جندل يرسف في أغلاله جاي بيجر الحديد اللي كان كفار مكة مسلسلينه بيه لأن أبو جندل بن سهيل بن عمرو كان أسلم وكان أبوه سايبه متكتف ومتغلغل ومتسلسل فين؟ في مكة فاستطاع أن ينفلت من بين أيديهم فلما وصل قال يا رسول الله لقد جئتك مسلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أبرمنا العهد مع الناس ارجع وسهيل قال يا محمد سهيل بن عمرو أبو, أبو جندل قال له لقد أبرمنا العقد معك وف بعهدك أنا أحكي القصة بمعناها فالمهم أبو جندل يقول تتركوني يا قوم لهؤلاء الناس يفتنوني عن ديني ده أبويا هياخدني معاه ويعذبني لحد ما أرجع عن الدين المهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها عنه يرقب المشهد صعبان عليه أبو جندل إزاي يرجع مع أهل الكفر وجاي مسلم فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار يقول بلى يقول يا أبا بكر فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ليه نتنازل ما دام احنا أهل الحق سيدنا عمر بقى وقوته فقال له فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا عمر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله ناصره فالزم غرزه يعني خليك ورا النبي عليه الصلاة والسلام لن يضيع الله نبيه اللهم عز دي اللهم عز دينه وناصر النبي فذهب عمر رضي الله تعالى عنه بالكلمات ذاتها يا رسول الله أولست رسول الله حقا أولست رسول الله حقا قل بلى أولسنا على الحق وهم على الباطل يقول بلى أولس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار يقول بلى فعلى ما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله ليه نعمل معاهدة زي دي كده ونرجع الراجل ده ونرجع غيره فقال له النبي عليه الصلاة والسلام المقولة اللي عايز أوصل لها دي كانت في غزوة الحديبية المشهد اللي كان مع السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كان في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام لسه أول مرة الوحي ينزل عليه ده المشهد في غزوة الحديبية فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولن أخالف أمره وفي رواية ولن أعصيه إني رسول الله ولن أخالف أمره ولن يضيعني الله الله إني رسول الله ولن أخالف أمره ولن يضيعني أنت شفت لن أخالف أمره يعني ثبات حتى الممات إذا المعاهدة اللي اتكتبت دي رغم أن ظاهرها شر كانت بوحي من الله عز وجل لن أخالف أمره ربنا أمرني أن أكتب هذه المعاهدة ولن يضيعني هل نستطيع أن نقول إنا أولياء الله إنا أمة الإسلام ولن نخالف أمر الله ولن يضيعنا نقدر نقولها بين قوسين كده بالفم المليان إنا أمة الإسلام إنا أولياء الله إنا جند الله إنا ناصر دين الله وشرع الله ولن نخالف أمره ولن نعصيه ولن يضيعنا أدي مشهد تاني مشهد تالت واختم بيه وارجع أشرح وارجع أفصل وفضفض مع حضراتكم ما احنا عايشين خايفين وعندنا رجاء وعندنا خوف الاثنين مع بعض نشوف أحداث وكذا وتآمر على الشريعة وتآمر على المجتمع وبلطجة واقتصاد بيقف من ناحية واقتصاد يقول لك نمر بأزمة طاحنة من ناحية الناس تسمع الكلام ده وحوادث قتل وحوادث إرهاب وحوادث كذا ناس تخاف نشوف بعض الأعمال الخيرية التي يقوم بها بعض الناس وبعض الجهود المبذولة الناس تطمئن نشوف الندوات التي تعقد لتبصير الناس بأهمية الشريعة الإسلامية والمادة الثانية في الدستور والحفاظ عليها وأن نقول نعم جميعا لها الناس ترجو فاحنا نشوف نبص شمال نخاف نبص يمين نرجو عايزين نطمن هل ممكن نقول والله لن يخزينا الله أبدا كما قالتها خديجة رضي الله تعالى عنها أمنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ممكن نقول زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنا, إنا أمة الإسلام لن نخالف أمر الله ولن يضيعنا المشهد الثالث سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أن يأخذ هاجر رضي الله تعالى عنها وابنها إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يذهب بهما إلى واد غير ذي زرع معروف القصة للكل والحديث طويل فأخذهما سيدنا إبراهيم وذهب بهما إلى مكة ولا إنس ولا جليس ولا ماء ولا زرع ولا فيش حياة ومعها جراب التمر يعني كفيها كم يوم جراب التمر ده ومعها رضيع تريد أن تأكل لترضع فإذا نفد التمر انقطع اللبن وإذا انقطع اللبن جاع الغلام وإذا جاع الغلام واستمر الجوع مات الغلام وتموت هي أيضا لا ماء ولا زرع فوضعهما في المكان كما أمر الله عز وجل استسلام لأمر الله والله حكيم والله حكيم حكمة بالغة المهم ولا سيدنا إبراهيم عليه السلام مدبرا بعد أن وضعهما فقالت يا إبراهيم يا إبراهيم تجري وراءه وهو يمضي لعل قلبه كان يتقطع على ولده لكن الله عز وجل ثبته لأنه يقوم بأمر الله يصبر لأمر الله يستسلم لأمر الله يا إبراهيم تنادي هاجر يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان لا ماء ولا زرع ولا أنيس ولا جليس فلا يلتفت فنادت عليه يا إبراهيم فلما لم يلتفت إليها قالت له آه الله أمرك بهذا فالتفت إليها وقال نعم قالت إذا لا يضيعنا نقدر نردد الكلام ده نقدر نقول لا يخزينا الله أبدا نقدر نقول لن يضيعنا الله أسأل الله أن نكون كذلك لكن اللي بيقولها لازم يكون قدم تعالوا بقى نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين شهدت له بأن الله لن يخزيه إيه الأمارة يا أم المؤمنين أنت بتحكم حكم دلوقتي الحكم عايز أدلة عايز براهين عايز حيثيات الحكم قالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم كلها حاجات اجتماعية يعني أنا عايز أقول لك إحنا قدامنا جهاد ميداني قدامنا ايه جهاد ميداني جهاد مدني قدامنا اعمال اجتماعية في ناس مش لاقية تاكل في ناس مقطعة علاقتها لحد دلوقتي في ناس مش لاقية وظيفة في ناس لاقية الوظيفة واللي جاي مش على قد المطلوب في ناس واقعة في ضيقة نوائب الحق في ناس مظلومة في ناس مهضومة يبقى اذا علينا واجب حتى نقول لن يخزينا الله أبدا يا أهل مصر يا أهل مصر يا بلاد العالم الإسلامي كلها هل ترغبون ألا يخزيكم الله في بلادكم وألا يسلط عليكم عدوا ولا ظالما ولا غاشما وأن ينتشي لكم مما أنتم فيه من ضعف وهوان افعلوا التالي خلاص اهو ده أول, ده, ده أول مقطع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم كأن صلة الرحم لا يخزي الله صاحب نعم نعم احنا حافظين احاديث في صله الرحم كتير يعني مثلا عندنا الحديث الصحيح الرحم الرحم شجنة من الرحمن اشتق لها اسما من اسمه واستعاذت الرحم وتعلقت بعرش الرحمن سبحانه وتعالى وقال لها أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك من وصلك وصلته ومن قطعك قاطعته يبقى عايزين نعيد صلة الأرحام الذي قاطع أباه والذي قاطع أمه والذي قاطع أخاه والذي قاطع أخته الذي قاطع عمه الذي قاطع خاله وعمته وخالته الذي قاطع ذوي قرابته الذي قاطع جيرانه صلة الرحم صلة الرحم وحتى في بعض الأحاديث إن البر وصلة الرحم يعمران الديار ويزيدان في الأعمار وإن كان القوم فجارا وإن كان القوم فجارا صلة الرحم تعمر الدار وإن كان اللي بيصل الرحم فاجر زي بالظبط كده دولة العدل ربنا يقيمها ولو كان اللي بيحكم بالعدل كافر ما هو ممكن واحد بيحكم بالعدل ويبقى كافر كفره بقى ربنا يعاقبه عليه لكن بيحكم بالعدل بين رعيته ودولة الظلم لو كان اللي بيحكمها موحد بيقول لا إله إلا محمد رسول الله دولته بتزول بتنهد عليه فأنا بقول لك أنك لا تصل الرحم شايف تصل الرحم يعرف حق أبيه وأمه يعرف حق جيرانه يعرف حق عمه وعمته خاله وخالته أخته وأخاه أنا بعمم يعني مش بتكلم بشأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا باخد بقى من النبي عليه الصلاة والسلام و... وأسقط الوضع علينا هنا بقى أطبق الحالة علينا إنك لا تصل الرحم يبقى صلة الرحم تعمر الدار وإحنا عايزين عمار مش بنقول عمار يا مصر اللهم اجعلها عمارا وبلاد المسلمين يا رب عايزها عمار كل واحد يبدأ يفتش في ذوي قراباته يعني انت عارف الواحد اللي يبل رحمه ولو بالسلام ما هي زي اللي بيقطع الرحم زي واحد قطع المية عن الأرض فبتنشف فهو لما يبل الرحم يعني بمجرد السلام عليكم كيف حالكم كيف أنتم يصله الله عز وجل بالخير يعمر له بلده ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا المهم إنك لا تصل الرحم إيه تاني وتصدق الحديث يعني وتصدق الحديث الصدق في الحديث مطابقة الكلام للواقع أما تقول كلمة نلاقي الواقع بتاعها صح يعني في واحد بيقول كلام نبص نلاقي الواقع بعيد خالص في واحد بيقول كلام نبص نلاقي الواقع ماليش علاقة بيه يعني دلوقتي يا إما بيكذب ويطير إشاعات وأراجيف وأباطيل يا إما بياخد خبر وينقله غلط وأصل الخبر صح يا إما بياخد خبر ويزود عليه كلام فيتفهم غلط يا إما بياخد خبر وينقص منه كلام فيتفهم غلط يا إما ياخد خبر صحيح ويحرفه ويأوله تأويل فاسد يقول لك المقصود ده من الخبر كذا ومش مقصود منه كل ده كذب شوف يبقى اللي ربنا مش هيخزيهم الذين لن يخزيهم الله أبدا يصلون الأرحام علاقات اجتماعية شبكة متواصلة وإلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله كفاية إن اللي يقطع الرحم ربنا يقطعه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته هيصلك في السياسة والاقتصاد والعسكرية والاستراتيجية والأمن الداخلي والأمن الخارجي والطعام والمسكن والتربية والتعليم والعلاج كل شيء هيصلك في ده وتحكيم الشريعة ومن قطعك قطعته الذين يقطعون أرحامهم حيسامون سوء العذاب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وخلقيا وتربويا وعسكريا وداخليا وخارجيا أي دي كلمة من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وتصدق الحديث يعني واحد ما بتكذبش اتنين ما بتطيرش الإشاعات تلاتة ما بتنقلش الكلام غلط أربعة ما بتنقلش الكلام ناقص خمسة ما بتنقلش الكلام زايد ستة ما بتنقلش الكلام وتفهمه غلط للناس وتحمله ما لا يحتمل أصل قصده كذا أصل قصده مش عارف إيه أوقع على اللي احنا عايشين فيه دلوقتي أي واحد يشوف أي خبر على الإنترنت أو يشوف أي خبر في صحيفة أو يسمع أي خبر على قناة فضائية يقوم ماسك التلفزيون ما دريتش دول ذبحوا واحد في الحته الفلانيه يقوم بعده ما دريتش دول ثبتوا واحد مش عارف فين وعملوا ما دريتش دول نهبوا مش عارف ايه ما دريتش دول عملوا كل واحد قاعد يقول اخبار اخبار كتير منها كذب وفيها اخبار صح انا ما بنفيش ان في بلطجه ما بنفيش ان في بعض الناس المتسلطين من الاشرار سواء لهم اجنده او ما لهمش سواء مدفوع لهم او هم نفسهم خبثه وشغالين في الخبث مستنيين فتره زي دي يشغلوا نشاطهم الخبيث فيها مش بتكلم في كده انا بتكلم في اللاعبين ان الاخبار عمال على بطال يقول لك دول وقفوا القطر في الحته الفلانيه يا راجل وقفوا القطر كله يعني القطر ما فيش راجل ده القطر مليان ناس في اكتر من ألف واحد يقول لك وقفوه وفتشوا ناس وخدوا اللي معاهم كله قعدوا اللي وقفوا في السكه الفلانيه وعملوا عجل كاوتش كده وولعوا فيه نار ولما جه حوالي 15 عربيه ولعوا وراهم نار وطلعوا عليهم بالرشاشات وفضوا جيوبهم كلها وخدوا اللي معاهم وقالوا لهم احنا عايزين اللي معاكم بس مع السلامه روحوا ايه اللي بيحصل ده يا جدعان فصدق الحديث أمسك عليك لسانك ربنا لا يخزيك حين تمسك عليك لسانك إنما احنا كلنا ألسنتنا شغالة دلوقتي بالحق والباطل ألسنتنا شغالة بالإرهاب النفسي وقعنا في الخية وقعنا في المأزق قال عقبة بن عامر سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاه قال له من نجاه أو احنا عايزين نجاه في الوضع اللي احنا فيه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك من صمت نجا في رواية حديث من صمت نجا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت شفت شفت الكلام معناها إيه أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث شفت صدق الحديث مطلوب منها فينا ازاي دلوقتي ناس كتير قاعده تحلل كده اهو تقلب من قناه لقناه لقناه لقناه وكلها تحليلات عشوائيه وتسمع تفتح القناة دي نفس المسألة أصل رأيي في المسألة كذا تفتح أصل رأيي مش عارف مسألة تفتح أصل رأيي في المسألة كذا والمشكلة بيستشيروا ناس ما همش أهل خبرة وأهل الخبرة ما بيجيبهمش كلهم بيجيبوا اللي أي جانب على جانب يعني مثلا لما يجي دلوقتي نقول لك هتقول نعم يوم السبت اللي جاي ولا مش هتقول أنا عن نفسي هقول نعم دي أمانة ده أنا لو ما قلتش نعم يبقى أنا بساهم في القضاء على المادة الثانية من الدستور لأن احنا مش عارفين اللي هيحصل يعني لو قلنا لا إن شاء الله الدستور اللي هيرجع هيرجع قبل 71 يبقى المادة آه، م- بالشريعة الإسلامية مش هي الأصل ولا هيتغير خالص ويوصلوا لمقاربهم ويقول لك بقى مش عارف إيه ودي داخلة في تفاصيل حياتنا فإحنا بين إيدينا وبعدين وأنت هتشك في المستشار طارق البشري ولا إخوانه اللي معاه وبعدين الناس عرضوا اللي عندهم وفيهم من لا نزكيه على الله عز وجل بل, نال- بل لا نزكيهم على الله كان هيسكت يعني المستشار طارق ولا الأستاذ صبحي الصالح ولا غيره من الذين في ال- هيسكتوا على شر وبعدين دلوقتي احنا لازم نشوف أخف المفسدتين دستور ون ون ونبدأ خطوة خطوة فيه ولا نهده ومش عارفين هيبقى بقى وطبعا لو اتهد مين اللي هيشكل بعد كده وهنعمل ازاي وهيتفقوا ولا يختلفوا و- وامتى و... تصدق الحديث يا راجل اصدق الحديث أصدق في حديثك وأنا من هنا أدعو أدعو كما دعا من قبلي جماعة من الدعاة عبر هذه القناة المباركة أدعو وأقول على كل إمام مسجد في يوم الجمعة القادمة أن يفرد الخطبة الثانية لوجه الله ليقول للناس قولوا نعم قولوا نعم أنا مش ب... مش بملي على الناس يقولوا إيه لا نحن نقول قولوا نعم حتى ننجو إلى بر الأمان قولوا نعم لأننا نرى ونسأل الله أن تكون الرؤيا صحيحة وموفقة نرى أن هذا الوضع الذي سيستفتى عليه هو الأسلم لنا ولديننا ولدنيانا وبعد ما نعدي المرحلة دي نتكلم في المرحلة اللي بعدها هذا ما أراه والله أعلم و- وقد سمعتم من الدعاء تصدق الحديث قل كلمة صدق مش لحساب أجندة معينة مش لحساب طائفة معينة مش لحساب فرد بعينه تقوم تقول للناس قولوا لا عشان تخدم أجندة أو طائفة أو فرد أو حزب احنا هدفنا سلامة هذا المجتمع بكل طوائفه يبقى إن شوف لا يخزيك الله أبدا عملت إيه تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل الكل عارف الكلال أو الكلالة اتعاب اتعب تعب شديد وهو كل على مولاه يعني حمل تقيل هيقول لك دراعي كل ذراعي كل طرقت الباب حتى كلمتني كل متني أي ذراعي حتى كلمتني كل ذراعي تعب تقل مني مش عارف أحركه فالكل ده الإنسان الضعيف العاجز فهو ثقيل عن الحركة لا يستطيع أن يذهب هنا أو هناك ليجلب طعامه أو يكفي حاجته وحاجة أهله زي مثلا آه، ال- المريض آه، اليتيم الأرملة المسكين يعني ايه تحمل الكل يعني ايه يحمل النبي عليه الصلاة والسلام الكل يحمله يعني ايه اديك مثال هتفهمه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام المثال ده لما واحد يكون تعبان وقاعد في البيت أو واحدة تكون تعبانة وعندها أولاد أو ما بتشتغلش وعندها أولاد وأيتام وعايزة تربيهم وما شاء الله الأولاد لابسين وأكلين وشاربين ورايحين المدارس وباين عليهم النعمة على قد حالهم كده يعني مستورة فالناس يسألوهم منين منين انتوا بيجي لكم منين ده انت قاعدة في البيت ما بتطلعيش وانت قاعد في البيت ما عاجز أو مريض بيجي لك منين وتجيب منين يقول لك والله رب من عند الله وربنا يبارك له فلان الفلاني أو ربنا يبارك لها فلانة الفلانية شيلاني وشيل عيالي أهي دي وتحمل الكل يقول لك فلان هو اللي شايلني يعني ايه شايلني يعني يقوم بحاجتي يعني معتبرني واحد من عيلته يعني مش مخليني محتاج حاجة يعني عامل لي راتب شهري يعني بيجيب لي التموين بتاعي والكسوة بتاعتي الصيفية والشتوية وعلى المدارس أدي وتحمل الكل يعني تنظر في حاجات الناس الذين لا يستطيعون صنع حوائجهم أو قضاء مصالحهم فتقضيها لهم وده جهاد في سبيل الله قلت لك ده الجهاد بقى لن يخزينا الله سيبكم بقى عايزين نسيبنا كلنا من الصفصطة احنا قاعدين شغالين نفسنا بكلام ونقاشات وسايبين الدنيا بتوع المجتمع بيقع قدام مننا عايزين نشتغل ننزل لشغل نبقى صار نشتغل هنتكلم وفي نفس الوقت بنشتغل انما نقعد نتكلم وده يقول له انت كنت معانا انت ما كنتش معانا اصل المجموعه الفلانيه كذا واصل المجموعه هنقعد نقضيها كلام هنقعد نقضيها كلام سواء اتفقنا معاك قبل او اتفقنا معاك بعد الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل استر يا رب تاني ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل يعني كثرة الجدال بقى ونقعد في المصالح قاعدين نحكم يعني أنا في المحاضرة النهاردة الطلبة يعني ع- الأسئلة تعترك في أذهانهم أنا بشرح مادة الحديث النبوي يا دوبك صفحة يا دكتور عندنا سؤال في الموضوع الفلاني كله في الأحداث الجارية أصل الشيخ فلان كذا وأصل الحزب الفلاني بيعمل كذا وأصل مش عارف بينادوا بقى إيه وأصل بيعملوا إيه طب إيه رأيكم ده يقول صح وده يقول لا أنا رؤيتي كذا وده يقول أنا مش عارف إيه هنشتغل في الجدل هنضيع نفسنا يبقى ضلال بقى ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل عايزين نشتغل نشتغل صح سيبكم من الصفصطة بقى سيبنا من تصفية الحسابات سيبنا من الحكم على الناس بالحق وبالباطل لتصفية أجندات خاصة لازم نشتغل عشان ربنا ما يخزناش ربنا ما ي... لن يخزينا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وأنا قلت لك ده جهاد جهاد مدني وميداني في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الساعي على دي تحمل الكل الكل يعني اللي مش قادر يقضي مصالحه مش قادر يتصرف أرم... يتصرف أرملة مش قادرة تطلع من بيتها ولا عندها طريقة تشتغل بيها وعايزة تكفي نفسها وتكفي أولادها مسكين ما عندوش اللي يكفيه وقاعد وإيده تقيلة الساعي الساعي يعني إيه حاجة فيها استمرار مش لقمة كده وخلاص وامشي لا بصفة مستمرة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الراوي يقول وأحسبه قال وكالصائم النهار لا يفطر وكالقائم الليل لا يفطر زيه زي يبقى اللي بيسعى على الأرملة والمسكين ويقضي حاجات هؤلاء الناس زيه زي إيه زي المجاهد في سبيل الله زي الصائم أيامه كلها ما بيفطرش بياخد ثواب زيه زي القائم ليله كله ما بينامش وتحمل الكل واسمع اللي جاية كده بعد ما تصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بتقول السيدة خديجة ايه لن يخزيك الله ابدا ها تصل الرحم ها تصدق الحديث تحمل الكل الرابعة جميلة قوي الرابعة رائعة الرابعة يا لها من خصلة شريفة قالت له وركز معايا وتكسب المعدوم وفي رواية قلت لك ايه وتكسب المعدوم وتكسب وتكسب هو المعنى يختلف آه طب تعالى نفصلها لن يخزيك الله أبدا لأنك تكسب المعدوم تكسب المعدوم هو إيه المعدوم ده المعدوم ده مال يعني معيش حاجة بجيبها ما في إيديش قرش جبت قرش ما في إيديش مهنة جبت مهنة ما في إيديش صنعة جبت صنعة ما في إيديش مهارة جبت مهارة يعني بعرف اتصرف كويس بعرف ادبر اموري كويس تكسب المعدوم يعني ايه العرب قديما ايام النبي عليه الصلاة والسلام وما قبله كانوا يتمادحون بكثرة جلب الاموال يعني اللي يقدر يعمل قرش اللي يقدر يعمل فلوس يقول لك يا له من رجل ده بيعمل من التراب ذهب ده بيعمل من التراب ذهب ده بيجيب فلوس من الهوى عامل زي بيقول لك احنا دهنا الهوا دوكو بيجيب فلوس من الهوا مش من الهوا يعني بالنصب لا بيعرف يتصرف بيستغل الخامات اللي قدام منه يعرف يشتغل يشغل الطاقات العقلية والقدرات العضلية والجسمية يعرف يستغل مهاراته اللي ربنا منحاله فيقدر يجيب يعني بيستغل إمكاناته وتكسب المعدومة أي تستغل الإمكانات والقدرات والطاقات والمهارات التي منحك الله إياها فتعمل بها في الخير وتنشط بها سعيا في الأرض فتجلب المال الكثير ما بتقعدش عاطل يعني معناها بتتقن عملك تكسبه المعدوم يعني بتشتغل شغل كويس يجيب مال كويس يعني مثلا لو جماعة عندهم الإنتاجية في المصنع عشرين مثلا قطعة مثلا لو بينتجوا حاجة عبارة عن قطع 20 قطعة وهم نفسهم في 50 فبيعرفوا يشتغلوا كويس في حدود المتاح يجيبوا 40 أو 50 دول اسمهم يكسب المعدوم استغلوا الإمكانات طلعوا من إنتاجية 20 قطعة إلى 50 قطعة أو في ناس كانوا قاعدين وعندهم مهارات مش عايزين نقعد عاطلين ولا بطلين عايزين نشتغل ونجيب فلوس وما نمدش ايدينا للناس فيبدأوا يشوفوا المجتمع عايز ايه والله احنا نروح نشتغل في السمسرة بالحلال احنا نروح مش عارف نشتغل مع فلان نزق عربيات وفي النهاية هنطلع لنا بقرشين القرشين دول نحطهم على القرشين دول على القرشين دول نبدأ نعمل محل صغير ولا عربية كده نبيع عليها حاجات نبدأ نفتح محل ادي تكسب المعدوم تعرف تصنع قرش ولما القرش يجي لك روش تصنع تصنع مجدك ادي وتكسب المعدوم يعني ناس مش قاعدة حاطه ايديها على خدها وتعطل حركة الانتاج او ناس مش مستنية حد يجي يخطط لها من بره احنا نشغل عقولنا والله عز وجل منحنا عقولا وقلوبا فالعقول تفكر والقلوب تؤمن طالما في ايمان وعقل يفكر تصل باذن الله عز وجل ادي وتكسب المعدوم ما بتقعدش باطل ولا عاطل بتشتغل وتتحرك وتجيب لقمتك ولما يبقى معاك لقمة بتشتغل وتتحرك وتخليها لقمة أحسن ولما يبقى معاك قرش بتشتغل وتتحرك وتجيب قرشين وثلاثة وعشرة أدي وتكسب المعدومة يبقى عندك مهارة عندك استغلال للطاقات طب لو قلنا وتكسب المعدومة لن يخزيك الله أبدا والله لا يخزيك الله أبدا إنك ت- تكسب المعدوم الله الله الله دي جميلة قوي تكسبوا المعدوم المعدوم هنا بقى مش بتجيب الفلوس اللي مش موجودة لا المعدوم هنا يعني الإنسان الذي لا يجد عملا أو الذي لا يجد مالا تكسبوا المعدومة يعني الإنسان الذي لديه قدرات ولا يستطيع أن يجد عملا بتسعى معاه وتقول له تعالى أنا هدور لك على عمل بالحق طبعا وساطة بالحق شفاعة حسنة يبقى أنت بتدور على الناس اللي عندهم مهارات وتشغلهم يعني أنت تعرف واحد سباك وعارف أنه عارف مهنة السباكة وبيشتغل بقاله 10 12 سنة مع واحد بياخد له 20 30 50 جنيه مثلا هيفضل طول عمره صبي عند المعلم الكبير ده فانت لقيته ماهر وكويس فتقول له بص انت راجل وراك بيت ومسؤوليات والدنيا دلوقتي طالبه مصاريف كتير انا ممكن اوفر لك محل صغير كده واكلم لك صاحب العماره ده اهي واكلم لك صاحب المصنع ده يديك مش عارف كام معده على كام مش عارف ايه حاجه على قد الحال كده تبدا تشتغل ده انت كده اكسبت المعدوم او جدت له مهنه أوجدت له مهنة بتساعد في القضاء على البطالة أدي وتكسبه المعدوم أو إن وتكسبه المعدوم الإنسان اللي هو مش قادر يحصل المال بتشتغل أنت وتقوم بعد ما تجيب فلوس تاخد اللي يكفيك واللي بيفضل عنك أو بيزيد عنك بتديه للآخرين المعدومين المعدمين أو المعدمين بتقول لهم خدوا دول كفوا بهم حاجاتكم يبقى أنت جبت عشرة محتاج سبعة وغيرك جاب سبعة محتاج عشرة فبتقوم انت تعمل ايه تقول والله انا محتاج سبعة من العشرة وصاحبي ده هو او جاري او سين من الناس محتاج عشرة وهو جاب سبعة او واخد التلاتة الزيادة اللي عندي اقول له اتفضل تكسبه المعدوم اتفضل كف انت عايز عشرة انت ابو عيال يبقى يا اما اوجد له مهنة يا اما اوجد له ايه اوجد له مال يكفي بيه حاجته ادي وتكسبه المعدوم ممكن يدخل فيها بقى ان وتكسبه المعدوم يجي اصحاب المزارع والمصانع في الفتره اللي احنا فيها والشغل قليل والمال في ايد الناس قليل يجي صاحب المزرعه يقول لك ايه يقول لك والله يا جماعه احنا دلوقتي عارفين ان احنا بنمر بازمه والمزرعه كنا بنشتغل ب 100 واحد ب 100 نفر فاحنا علشان الازمه اللي احنا فيها هنضطر نسرح 50 وعايزين 50 بس الله هتقفل 50 بيت يعني انت ساعة ما كنت في خير مشغلهم وساعة ما اتزنقت رميتهم عض ده اليوم اشتغلوا معاك وجابوا لك فلوس طب خلوهم يشاركوك في بعض الخير اللي هم كانوا سبب فيه تاني صاحب مصنع عنده 100 عامل مثلا فيجي في ساعة الأزمة زي اليومين دول مثلا كده يقول يا جماعة انتوا عارفين الأزمة والفلوس والمصاريف والمش عارف الايه والدنيا واقفة فاحنا هنضطر نخلي 70 ونسرح 30 الله ده بدل ما ت... انت طول عمرك ما شاء الله بتغرف من الخير ما تقوليش بقى انا فتحتها هيئة اجتماعية ولا انا مصلحة مش عارف ايه لا انت مسلم انت مؤمن الله والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ايه علمني رسول الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى النبي عليه الصلاة والسلام علمني ايه ساعة الكربة والشدة ارمي اخويا اللي محتاجه واقول له انا مستغني عنك انا خدت خير منك كتير كفاية عليك بقى روح يلا شيل هم نفسك لا من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فيقوم المفترض بقى وتكسبه المعدوم عايز ربنا ما يخزيكش تريد ألا يخزيك الله في مصنعك ولا في مزرعتك ولا في مالك ولا في أولادك ولا في دينك لما يبقى عندك عمال مش تسرحهم تقول أنا عندي هنا مية والدنيا واقفة عايزين خمسين كمان يا جماعة الله ده, ده أنت عندك مية و- والدنيا واقفة عايز خمسين كمان من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أليس هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يسر على المسلمين ربنا يسر له انما احنا دلوقتي بنتعامل بايه بلغه التجاره واحد زائد واحد يساوي اتنين لا طبعا احنا عندنا واحد زائد واحد ما يساويش اتنين في لغه الايمان من جاء من جاء بالحسنه فله عشر امثالها عشر عشرة بس ده ويزيد الله لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة يعني سبعمية والله يزيد لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء فأنا عايزك بقى وتكسب المعدوم يا صاحب المزرعة ممكن واحد ما يعرفش يشتغل طول النهار تقول له تعالى اشتغل نص يومية وخد لك خمسة جنيه بلاش عشرة لأنك عارف ان هو لو قعد ما اشتغلش بيته هيبقى ما فيش عيش ولا أكل ولا عدس حتى ولا فول فتقوم تقول له أصلا أنا ما أقدرش أكفي النهار كله تعالى بس اشتغل آه، عصرية تعالى اشتغل آه، صبحية كده ضحوية وخد لك خمسة جنيه فتحت بيته يسر على معسر نفس عن مؤمن كربة كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته صاحب ال- ال- العمل يطلب يقول عايزين خمسين كماني واحنا ربنا كان موسع علينا وعندنا ما شاء الله ملايين بنقصه مليون مش بنقصه بزيادة مليون المليون ده هيجيب لك عشرة مليون وسبعين مليون وسبعمائة مليون أين أهل الإيمان أين الذين يريدون ألا يخزيهم الله أكسبوا المعدومين اوجدوا لهم فرص عمل والله والله والله من دخل في هذا بالإيمان مصدقا بموعود الله عز وجل أكسبه الله عز وجل ما لا عين رأت مثل حلو أوي جميل أوي أوي أوي واحد من الناس اللي كان كان وزير في الدولة العباسية متوفى سنة 170 هجرية اسمه أبو عبيد الله كنيته أبو عبيد الله أبو عبيد الله هذا كان صاحب مال وكان صاحب عبادة بيقول لك دوب سجادتين من كثرة صلاته دوب ايه سجادتين يعني من كتر صلاته بالليل السجادة دابت من مكان آه، وشه ما بيسجد كده وايديه جاب سجادة تانية دابت سبحان الله يعني عبادة مستمرة عبادة م... عارف انت لما بتيجي تصلي على سجادة وبتصلي كتير تبص تلاقيها ايه نحلت كده الوبرة بتاعتها راحت لا هو السجادة بتاعته دابت خالص مرتين شوف العبادة اسمع بقى اللقطة اللي جاية شوف بيكسب المعدوم بقى كان بيطلع كل يوم راجل صاحب مال كتير وكان وزير كان بيطلع كل يوم بيطلع كل يوم خ- آه، آه، كر من الدقيق كر كر من الدقيق بيقول لوكيل أعماله للمدير الإدارة المالية بتاعته يعني كل يوم تطلع كر من الدقيق يعني إيه كر يقول لك الكر حاجة كده زي الطن يعني بس ما هيش طن بقى كر مكيال نوع من المكاييل يطعم خمسة آلاف إنسان كان كل يوم الوزير ده عبيد أبو عبيد الله ده بيتصدق بكر من الدقيق يطعم كام خمسة آلاف إنسان فأصاب الناس قحط وجدب وسنة سنة يعني جت شدة مفيش دقيق المنى شحت الزاد شح التموين شح فذهب إليه مدير أعماله بيقول له بقى يقول له إن القحط قد أصاب الناس والسنة قد نزلت بهم فأرى أن نتصدق بنصف كر يعني احنا كنا أيام ما كانت المسألة مريحة كده معانا وما شاء الله ماشية كويس كنا بنطلع كر من الدقيق بيطعم خ- 5000 إنسان فالوكيل الأعمال بقى بتاع أبو عبيد, أبي عبيد الله الوزير ده بيقول له أنا شايف الدنيا دلوقتي مزنقة والقحط والسلع الغذائية قلت وشحت فانا رايي نمسك ايدينا شويه نطلع نصف كر يعني نطعم كام 2500 فنظر اليه ابو عبيد الله الوزير هذا وقال له انك شيطان انك شيطان انت جاي تقول لي ابخل ساعه الناس ما هي محتاجه بقى انا كنت معاهم في الرخاء اجي في ساعه الشده وأ- واحرمهم انك شيطان تريد ان تمنعني من الخير أنفق كرين في كل يوم يعني بدل ما كان بيطعم 5000 هيطعم كام 10000 إنسان والله قصة صحيحة أوردها الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عند ترجمة هذا الوزير فأنا بقول لك تكسب المعدوم عايز ربنا ما يخزكش اسمع بقى كلام السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وفي رواية وتكسب المعدوم عارف أصحاب المزارع بيبقوا محتاجين مثلا 15 نفر 50 نفر بيقلمهم بيعزقهم بيروم بيقلبوا الأرض مش عارف إيه بيجنوا كذا طب يا سيدي بدل الخمسين في ساعة الزنقة والناس مزنوقة خليهم سبعين العشرين هيعملوا يا عم الشيخ العشرين هيعملوا إيه آه يجمعوا الحطب كده لا مش ع- ي- يقعدوا ي- يناولوا بس حاجة كده يتحركوا رايحين جايين في الأرض بشغلانة خفيفة علشان تيسر عليهم ربنا ييسر عليك ويبارك لك في مزروعاتك ده أنا أح- حضرتني قصة جميلة قوي أح- حكاها لي بعض أهل المدينة وكانت موجودة في سوريا في بلاد الشام بعض الناس ما بيعرفش يشتغل مليش في الشغل ابن عز يعني في ناس كده ما تعرفش تشتغل بس يعرف يتكلم كلام حلو وتقعد معاه كده أول ما تشوف طلعته كده تفرح يدخل ال- السرور على نفسك ما شاء الله شكله حلو كده الواحد لما بيشوفه بيتبسط وكلامه حلو بس ما بيعرفش يشتغل في ناس كده ما بتعرف ما لهاش في اي شغلانه ما ت- ما ما اتعلمتش شغلانه ونشأت كده وما عندهاش قدره على الشغل بس عندها كلام جميل وعندها طلعه بهيه ووجه طيب طب دول نخليهم بقى قاعدين يمد ايدهم للناس لا لا اقول لهم شغلانه حلوه قام واحد من الصالحين أصحاب الأموال قال لهم بدل ما تقعدوا كده وتقعدوا تتكلموا خلاص وما تلاقوش لقمتكم أنا هشغلكم ملناش في الشغل أنت عارف ملناش في أي شغلانة خالص قال لهم لا في شغلانة تناسب الكلام الحلو بتاعكم هشغلكم بكلامكم وبطلعة وشكم الحلوة السمحة دي هتعمل ايه قال لهم عارفين المستشفيات قالوا اه عايزكم تطلعوا كل يوم الصبح من الساعة 7 لاخر النهار تلفوا على المستشفيات تدخلوا حجرة حجرة على المرضى تقولوا لهم بس سلام عليكم عاملين ايه النهاردة بالشفاء ان شاء الله لما يسمعوا المرضى كلامكم الحلو المؤثر ويشوفوا وشكم المنور وبسمتكم الطيبة يدخل السرور على نفسهم فلما يدخل السرور على نفسهم ترتفع حالتهم المعنوية فلما ترتفع حالتهم المعنوية يقوى الجهاز المناعي فلما يقوى الجهاز المناعي الدواء يجيب نتيجة ويقاوم المرض فبدأوا يشتغلوا يدخلوا كده على- يعني نقدر نكسب الناس كل واحد حسب الحرفة والمهارة بتاعته كل واحد حسب إمكاناته مش بقول لك أبو خمسين اديله ألف لا اديله على قده نرجع بقى وتكسب المعدوم بعد كده يقول ايه و... وتقري الضيف يعني إيه وتقري الضيف القرى يعني الكرم الذي آه، تعطيه للضيف لما ينزل بك ضيف تحترمه حتى القرى هنا مش شرط يبقى حسي بس ممكن يبقى حسي ومعنوي يعني لاقيني ولا تغديني المثل بيقول كده عندنا في مصر لاقيني ولا تغديني يعني استقبل ضيفك كويس طالما نزل بيتك خلاص لازم تأدي له الحق وتقرئ الضيف ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وبعد الاتصال نكمل الحديث إن شاء الله الأخ هاني من عليكم الفيوم ورحمة السلام الله عليكم ورحمة الله الأخ هاني السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور شهاب بارك الله فيك وحياك والله ربنا يجزيك خير والله يعني مش عارف اقول لك ايه والله يا دكتور أكرمك الله تعالى وجزاك الله ربنا خيرا يبارك فيك والله كلمات خارجة من القلب والله وتدخل في القلوب والله وفيك بارك نسأل الله لنا ولك الإخلاص اللهم آمين والله يعني ربنا يبارك فيك ويجزيك خير يا رب الله يكرمك ويبارك فيك أكرمك الله انا كنت عايز اكلم حضرتك بس يعني لسه اوجه لحضرتك دعوة آه، من هنا من الفيوم ان شاء الله باذن الله نلبي إن شاء الله آه، رقم الهاتف مع إخواننا في ال- في غرفة التحكم تستطيع إن شاء الله أن تحصل عليه بإذن الله نعم شكر الله لك يبقى نرجع تاني بقى نريد ألا يخزينا الله عز وجل في مصرنا في سياساتنا في اقتصادنا في تعليمنا في ديننا في دنيانا في أولادنا في مجتمعاتنا في أمننا الداخلي في أمننا الخارجي نفذ بقى نفذ يبقى نرجع يقول لك ايه بعد كده وتقري الضيف يعني نحترم الناس يا سلام على تقري الضيف دي طب تيجي ناخدها في الواقع اللي معانا تيجي ناخدها في الواقع اللي معانا لو دخل عليك واحد مخالف ليك في الرأي وجاي لك بيتك ولا جاي لك كليتك ولا جاي لك المصلحة بتاعتك تعمل معاه ايه تطرده تشتمه تقول له امشي يا خاين امشي يا عميل انت مش كنت معاهم انت مش كنت ساكت انت مش كنت بتقول المظاهرات حرام انت مش كنت بتقول المظاهرات مش عارف ايه هو اجتهد اجتهد والمساحة مك... الاجتهاد واضح يا جدعان في كل حاجة يا جماعة الخير الاجتهاد واضح العالم الذي يفتى بحرمة المظاهرات له وجهة نظره ليها سفهه ليها خونه كان ليه تقدير شرعي معين واللي أباح المظاهرات كان ليه رؤية شرعية معينة نخسر بعضنا أعطيكم مثالا حين يدخل علي ضيف ولو كان مخالف ماذا أفعل معه أحتويه ولا أحكم عليه بالإعدام وإحنا دورنا نهلك المخالفين ولا نحتوي المخالفين ونبصرهم بالحق نحتوي المخالفين ونبصرهم بالحق ثمامة ابن أثال ثمامة بن أثال لما النبي عليه الصلاة والسلام بعت بعض أصحابه فأسروه وهو في الطريق وثمامة ده كان من سيد بني حنيفة في اليمامة وكان عندهم الحنطة القمح وكان من أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشارك في أي مؤتمر أو أي تحالف يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة ابن أسام أي تحالف فيه إذا للنبي عليه الصلاة والسلام يشترك فيه وأي فرصة يقدر يؤذي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعملها أسروه مش عارفين ده مين فلما وصلوا المدينة النبي عليه الصلاة والسلام رآه قال تدرون من أسرتم ده ثمامة ابن أثال اللي اللي بيأذينا وبيتسلط علينا وبيعمل تحالفات مع الناس عشان يأذينا الصحابة فرحهم قيدوه فقيدوه إلى سارية عمود في المسجد قال النبي عليه الصلاة بعد شوية قال له يا ثمامة آه، ما, ما, ما تظن أني فاعل بك ما عندك يا ثمامة ايه بتفكر فيه دلوقتي ده انت قتلت من أصحابي واتحالفت ضدي ومصر على إذائي فقال له يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم إن قتلتني لك حق ده أنا ياما قتلت من أصحابك وإن قتلتني ده تبقى ضربة قاضية للناس اللي أنا معاهم لأن أنا كبير فيهم يبقى قتلت القائد بتاعهم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن طلبت مالا جمعت لك من المال ما شئت عايز فدية هبعت لهم رسالة في اليمامة يبعتوا لك المال كله وهم يجيبوا كل الذهب اللي عندهم عشان يفدوني لأن أنا الكبير بتاعهم إن كرم منك كده تركتني هبصين للجميل هشكر الجميل وين قتلت لي عندك حق نبي عليه السلام تاني يوم يقول له أط- أكرمه ثمامة تاني يوم يعمل معاه تالت يوم قال أطلقوا ثمامة ها ان تنعم تنعم على شاكر طلع قال له واحد اللي بقى عايز يدخل الدين بتاعكم ده يعمل ايه قال له يغتسل ويعمل كذا راح اغتسل ورجع وقال له يا محمد كان وجهك ابغض الوجوه الي فوالله لهو احب الوجوه الي كان دينك ابغض الدين الي فوالله لهو احب الدين الي كان بلدك ابغض البلاد الي فوالله لهو احب البلاد الي واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مرني بما شئت يا رسول الله ده ثمامة كان مخالف ومعادي ومحارب أنا بص إحنا دورنا نحتوي الناس تقري الضيف يبقى إحنا دورنا نحتوي الناس حتى لو كانوا مخالفين لنا في الرأي مش نتمزق مع بعضنا ونضرب في بعضنا نرجع بقى ونقول وتعين على نوائب الحق يعني تقف مع الناس في الخير مش عشان ابن عم أقف معاه وهو ظالم لا أقف مع أهل الحق حتى لو كان أخويا قل الحق ولو كان مرا كونوا قوامنا بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وفي الختام وقد انتهى وقتنا أسأل الله عز وجل ألا يخزينا سأل الله عز وجل ألا يخزينا في الدنيا ولا في الآخرة وألا يضيعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة وأوصيكم أوصيكم أوصيكم يا من تستمعون إلي وأحملكم الأمانة يا من تستمعون إلي وأسألكم أمام الله عز وجل إن جمعنا اللقاء بين يديه سبحانه وتعالى أن تصوتوا بنعم للدستور القادم أن تصوتوا بنعم وأن تبلغوا كل من تعرفون من أسركم وأن تحشدوهم وأن يتواصل الأئمة بذلك فإن الوضع فيما نرى ونسأل الله أن تكون رؤية صحيحة وضع يدفع عنا سوءا كثيرا أقول ما سمعتم مستغفرا الله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
رسول الله رسول الله